إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد في صحيح البخاري من حديث الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وان مما ابتلي به المسلمون في هذا العصر وفي هذه الايام على الاخص كثرة السباب كأن السباب صار أمرا واجبا فلا يجد الرجل منا موضعا للسب إلا سب غير عابئ بشيء وكأن السباب هذا مثلا من شعائر الإسلام أو من أركان الإسلام في الوقت الذي يقصر فيه كثير من هؤلاء السبابين في شعائر الإسلام ولا يقيمون كثيرا من أصوله لكنهم عندما يجدون موضعا يصلح للسب والشتم والولوغ في الاعراض لادنى قرينه ولاقل اشاره يتسارعون في ذلك مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق هذا من الفسوق وهذا احد معالم الفسق الكبرى وهذا موافق لقول الله عز وجل وهو من بابه قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم فان الذي يلمز انما يلمز نفسه الذي يلمز اخاه هو في الواقع يلمز نفسه يلمز نفسه من جهه انه يب انه يفتح الباب للمز نفسه لما أنا ألمز أخي أنا بأوسع له الطريق حتى يلمزني فإن من أساء إليك فقد أطلقك الذي يسيء إليك كده بيقول لك اعمل اللي أنت عايزه ومن أحسن إليك فقد وأوثقك الإحسان يوثق النفوس ويوثق الناس عن الشر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه اللي عايز يقطع لسان حد يحسن إليه ما يقدرش يقول له حاجة وفي في الصحيح في من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة الحديبية الحديث الطويل فلما جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء عروة بن مسعود أو غيره فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني لأرى أوباشا إني لأرى حولك أوباشا أو أشوابا من الناس يعني ناس أي كلام مش الناس اللي هم يعني أنت محتمي بمين محتمي بمين ده كلهم ناس أي كلام ولا يسووا حاجة نخلصهم في خمس دقايق يقول له إني لأرى حولك أو أوشابا أو أشوابا من الناس حري بهم أن يفروا ويدعوك عند الجد كلهم هيبيعوك فما يعني ما تحملش قوي عليهم وكان على رأسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أنحن نفر وندعه إحنا نسيبه ده, ده إحنا صدق فينا قول أبي طالب ونسلمه حتى نقتل دونه ونشغل عن أبنائنا والحلائل وده إحنا عمرنا ما هنسلم محمد دوت كان أبو طالب بيقول كده بيقول إحنا مش ممكن نسلمه وهو مع إنه كافر يقول ونسلمه يعني لا يمكن أن نسلمه حتى نقتل دونه أو نصرع دونه نموت كلنا ونشغل عن أبنائنا والحلائل ونضيع العيال والنسوان كمان في الستين داهية كلهم بس لا يمكن أن نسلم محمدا وأبو طالب كافر فأبو بكر بيقول له نحن نفر ونزع وندعه أمصص بذر اللات وسبه بأقبح سب يمكن أن تسب به الآلهة عندهم فقال الرجل من هذا مين اللي بيشتم دوت فقال أبو بكر أنا أبو بكر قال والله لولا يد لك عندي في الجاهلية ما كافأتك عليها لرددت عنك لأجبتك قول له أنا بس لولا إنك أنت كاسر عيني بمعروف عملته فيا في الجاهلية ولم أستطع أن أكافئك عليه بعد كنت عرفت إزاي أرد عليك لكن هذه بتلك كده خالصين كده معروفك راح باللي عملته دوت ولو عدت هأجيبك لو شت... لو شتمت أنا هرد عليك بقى فالذي قطع لسان الرجل مع غيرته على آلهته إنما هو إحسان فعله أبو بكر له في الجاهلية قال لولا يد لك عندي في الجاهلية وطبعا ده من مكارم أخلاق العرب الناس بتحفظ الجميل مع أنهم كفار مع أنهم كفار أصلا لكن عندهم مبادئ وعندهم قيم وعندهم أخلاق عند كثير منهم يعني يقول لولا يد لك عندي في الجاهلية لم أكافئك على لم أكافئك عليها لأجبتك فكم من يد لبعضنا عند إخوانه ومع ذلك ترى ألسنتهم عليه حدادا تقطعه إربا ولا يعبؤون لا بيد ولا برجل ومهما كثرت الأيدي وهذا من سوء الطبع وقلة المروءة ونخاسة الطبع ده معدن رديء والناس معادن الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي اللي كان في الجاهلية أي كلام لما بيسلم برضه على قده يعني واللي كان جدع إذا أسلم برضه بيطلع جدع وتلاقي الشاب أو الأخ أو الواحد منا أيام ما كان في أيام البعد عن الله عز وجل لما يكون جدع لما يلتزم يبقى برضه أخ جدع ولما يكون كذاب ونصاب ايام ما كان كده وكده لما برضه بيلتزم يبقى برضه كذاب ونصاب وفي كل البلاوي اللي كانت فيه قبل كده لان احنا بنفهم غلط بنفهم غلط كتير فالرجل يقول لولا يد لك عندي ما كافاتك عليها لاجبتك فقطع لسانه الاحسان ان في معروف عمله له مفيش حاجه اسمها كله راح وكله انتهى مفيش حاجه اسمها كده الا عند غير ذوي المروءه عند الانذال فقط فالمرء عندما يلمس اخاه يفتح لنفسه الباب بيفتح على نفسه باب اللمس يبقى انا استاهل بقى ما انا شتمت فلازم ايه اشتم هو يعني و... كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه قالوا وكيف يسب الرجل والديه في حد يشتم ابويه قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه هو يشتم أبوه كده مباشر يعني ده هو يقول له يا ابن كذا فهيضطر يقول له هو أنت اللي ابن كذا فيشتم أباه بنفسه هو اللي جابه لنفسه جابه لأبوه خد بالك ويقول لك ابن السوق بيجيب لأبوه اللعنة فعلا فالمرء ربنا يقول ولا تناب ولا تناب ولا تلمزوا أنفسكم الذي يلمز يلمز نفسه لأنه هيجيب لنفسه الكلام هو انت يعني اجدع من الناس ولا انت عليك شرطه انت راجل بشرطه هم رجاله من غير شرطه ما اللي هيشتم هيشتم اللي هيشتم هيشتم والذي يحترم يحترم نفسه قبل ان يحترم غيره ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب لا تنابزوا بالالقاب مش كل واحد يبحث عن لاخيه او لخصمه او لع- او أو لصديقه عن حاجه بتغيظه ويقولها له كل شويه وامسكها له زله يعني ليس هذا من خلق الاسلام مين اللي جاب الثقافه السيئه دي الينا ايه دوت اي شيء هذا حتى صرت ترى الملتزمين للاسف او المتسننين او اهل الدين واهل الديانه من اشد الناس وقوعا في هذا البلاء بدعوى الذب عن الدين لا ليس هناك ذب عن الدين بكسر الدين مفيش حد يذب عن الدين وهد الدين بال- هو بيذب عن الدين لا يذب عن الدين الا بالدين بالحق بالحق ليس بالباطل ولا بالكذب والدين والاسلام في غنية عن هذا في غنية عن أن ينصره أحد بباطل بقلة أدب أو بطول لسان أو بكذب أو ببهتان أو بافتراء أو بت- أو أو بتدليس أو بتلبيس الله الغني يا أخي عن هذا النصر نصر إيه ده الدين قوي محت- مش محتاج هذا الع- هذا الغثاء البارد وهذه ال- و- و- وهذا التدليس وهذه الرذالة في في الذب عنه فإنه يك- يكفي يكفي الحق في الذب عن الحق ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هذا يليق بالمؤمنين بعد أن يؤمنوا بالله عز وجل ويصدقوا بموعوده ويسلموا أمرهم إليه أن يعودوا هذا العود الرديء وهذا العود الذي هو غير أحمد يرجعوا إلى السب يرجعوا إلى الجاهلية في صحيح البخاري من حديث المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة لقيته لابس بدلة الحلة دي إيه، ثياب من قطعتين زي كده بدلة يعني قميص ومنطلون أو بدلة وجاكيت و- ومنطلون وكده يعني فقال لق- فلقيت عليه حلة جديدة وعلى غلامه والخدام بتاعه أو العبد بتاعه ملبسه نفس البدلة جايب له نفس الماركة الله إيه ده هو ده أخوك يا عم أو لا ده العبد بتاعي والله طب ملبسه زيك بالظبط فقال أبو ذر سببت رجلا بقول له أنا أقول لك القصة جت إزاي بقى أنا ليه بعمل كده معاه شوف بأدب نفسه بأدب نفسه إلى أي حد قال سببت رجلا فعيرته بأمه قلت له يا ابن السوداء وامه كانت سوداء فعلا ما ما- ما افترتش عليه يعني قلت له وفي- وفي بعض الروايات انه بلال قال سببت رجلا خلقنا سوا فاغاظني فقلت له يا ابن السوداء وعيرته بامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر وابو ذر دوت من الصحابه ال- ال- العجاب جدا اللي هم ليسوا من أهل الدنيا في شيء هذا رجل من أهل الآخرة طلق الدنيا ثلاثا فلم يكن منها في قبيل ولا دبير ولا في شيء أصلا مقبل بكليته على الآخرة ومع ذلك غلبته الحمية نرفز قال له يا ابن السوداء فالنبي سمعه أو بلغه الأمر يعني فقال عيرته بأمه فأنت تعمل كده إنك امرؤ فيك جاهلية أنت رجعت كده لورا فصرت كأنك في عصر الجاهلية أين إسلامك لما لم يكبح جماحك أين إيمانك أين التزامك لماذا لم يقطع لسانك عن الشر إنك امرؤ فيك جاهلية أنت لسه فيك حاجات- حاجات من زمان وهذه العبارة نحن جميعا نستحقها إننا إننا أناس في كل- عامة أحوالنا جاهلية مش فينا جاهلية ده احنا في الجاهلية احنا كده كلنا بعضنا في الجاهليه على بعضنا احنا لا لا لا نلتزم باخلاق الاسلام اصلا ابو ذر ما فعل الا انه عيره بامه ده النهارده بيشتمه بامه وبابوه وبيرميه في دينه ويقول عليه خائن ويقول فيه اللي ما اتقالش وكفره كمان احيانا لانه خلفه في راي خلفه في اجتهاد خلفه في توجه خلفه في سياسه خلفه في اي شيء ممكن يكفره خالص ويجعله من اعداء الاسلام ويقول ده حلال الدم اموالهم لنا غنيمه ونساؤهم جوار عندنا عشان مخالفه ولا اي حاجه يعني فالنبي لو كان سمع كده كان قال له ايه ده بيقول له انك بيقول له يا ابن السوداء قال انك امرؤ فيك جاهليه انت لسه فيك الحته دي الم الم يجب الاسلام منك هذا اخوانكم خوالكم قال لهم لا تس- لا تزدري احدا عبد حر كبير صغير راجل عا- راجل مهم راجل غير مهم الناس كلها سواسيه احترم الناس جميعا عاملهم جميعا بما تحب أن تعامل أنت به إخوانكم خوالكم إخوانكم خول خولكم الله أمرهم كون إن هو عبد عندك أو خدام أو بيعينك أو أضعف منك وربنا جعل يدك عليا على يده ومكنك منه مش لانك انت احسن منه لا والله لا ده ابتلاء ليك وليك كم من عبد خير من مائة ألف حر كم من عبد خير من مائة ألف حر كان عبد الملك ابن مروان وأولاده يذهبون فيجلسون تحت رجل مكحول مكحول الإمام الكبير الشهير وتحت رجل عطاء بن أبي رباح وعطاء كان عبدا أعمى أو أعور أفطس أسود أشل كان في حوالي سبع ثمان عاهات يعني حاجة مش ممكن أحد من أهل الدنيا يقبل عليه أبدا كل عاهة تخلي الناس تبعد عنه كان ذا سبع عاه- عاهات ومع هذا كان يجلس الملك تحت رجله ويقول لأولاده ضيعتمونا لقد صار العلم إلى هؤلاء العلم بقى عند العبيد وإحنا مضطرين نق- نأخذ العلم منهم فنح- فهم أسيادنا في هذا نروح نقعد تحت رجليهم ونبوس إيديهم كمان فهذا العابد خير من هذا الملك وخير من كل حاشيته ومن كل أهل الملك لأنه رجل عرف ما عرف ما, ما أراد الله منه و- و- و- وضبطه وعلم الناس الخير فيستغفر له الحيتان في البحر ويشهده الله تعالى على نفسه ويرفعه درجات في الدنيا والآخرة فكان ماذا؟ إيه يعني اللي حصل؟ فنحن نريد أن نعيد منظومة الإسلام من جديد لا ينبغي أن نسير مع السائر لا لا ينبغي أن نخضع لرد الفعل السيء بعض الناس تلاقيه ما حد يشتمه يطلع يشتمه الله عملنا ايه ايه يعني ايه ايه ما ما اي حد يعرف يعمل الحته دي صعبه يعني ان اي حد يشتمني اطلع اشتمه اي حد يسخر مني اطلع اسخر منه اي حد يستهزئ بي اطلع استهزئ بيه هي دي يعني صعبه عايزه العلامه دي ما اي عيل يعملها دي في الشارع لكن ليس الشديد بال... بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الذي لا يستفز جاء رجل إلى علي زين العابدين وقال فيه قاعد يقول فيه اللي ما يتقالش انت كذا وعملت كذا ويا كذا ويا كذا وما قال فيه شيئا هو فيه ده كلها افتراء وقلة أدب فقال زين العابدين لئن كنت كما تقول فأنا شر الناس أستاهل اللي يجرالي بيقول والله يا ابني أنا لو كنت زي ما انت بتحكي كده عني نصاب وكلام من ده وفيها الحاجات دي كلها فأنا الكلام ده قليل فيا قول قول سمعني اشجيني يا أخوي خد بالك ولئن كنت ولئن لم يكن في شيء مما تقول خد بالك فما يعنيني ما تقول لو انا راجل مظبوط ومش فارقه معايا ما تقول يا عم الصبح كلام بيلزق يقول لي يا نصاب يا حرامي يا سيدي قول نصاب نصاب هو انا نصاب انا مش نصاب النصاب يرد ايه الحرامي يرد خد بالك ثم خلع عليه البردي وقال له اقول لك حاجه انا اريحك خد البتاعه دي خد الجاكيت ده وخد الفلوس دي يلا يا عم الله فقطع لسانه الى الابد طب ده يشتمه تاني ده خلاص اصل هو مش وا- مش واخد معاه لكن يلاقي مثلا يطلع واحد مجرم النهارده طبعا عندنا الاجرام على اصوله لان هناك حرب حرب منظمه شعواء على الدين واهله تحت مسميات كثيره وبمبررات كثيره بعض المبررات صحيحه وبعضها طبعا غير صحيح لكن في حرب حرب على الفكره الاسلاميه بغض النظر عن عن عن عن, عن من يطبق هذه الفكره هل هو صحيح في تطبيقه منضبط مبهدل منيل مش قضيتنا دي الاشخاص تروح كلها الى الج... الى الى الهاويه زي ما بيقولوا لكن يبقى تبقى الفكره هي الفكره وهي الصحيحه المعصومه التطبيق قد يكون خطا ال- التصور قد يكون خطا عند بعض الجماعات او بعض الناس لكن الفكره الاسلاميه معصومه فوق ال... الاختبار فوق التجربه فوق النقد لانها دين الله الذي تكفل بحراسته وحمايته وضبطه وليس فيه شيء ما فيهوش ولا كلمه ومن يتكلم فيه يتهم نفسه يتهم نفسه فورا وعقله فهناك حملة شعواء يقوم بها إعلام مضلل إعلام عميل يقبض إعلام يغير ذمته كما يغير أحدكم حذاءه وكما يغير أحدكم الشراب بتاعه يغيره في اليوم خمس مرات عادي جدا لو لقى جزمة أنضف يلبسها عادي اللي يدفع أكتر هو معاه مع النهارده مع حسني مبارك بكره مع فلان مع المجلس العسكري بعد كده مع فلان بعد كده مع علان مع اللي يدفع اكتر هم هؤلاء ببغاوات ما عندهمش لا مبادئ ولا عقول ولا ذمم ولا ضمير ولا حاجه خالص وخلاص عرفنا القصه دي وحفظناها بقى حفظناها فكل ما يطلع واحد يشتم فينا شويه يروح طالع له واحد من عندنا من المسلمين يقعد يشتم فيه شتم مضاد الله ايه ده ايه الكلام الفارغ ده وينشغل الجمهور المسلم بهذا بالشتم والشتم المضاد اي كلام من هذا احنا فاضيين العك دوت احنا عايزين نبني نبني على الاقل انفسنا مش مش هنبني البلد يا عم هنبني انفسنا نبني ديننا انا عليا بايه الكلام الفارغ ده كله انا عارف ان ده شتام وانه لماز وانه رجل قليل الادب ليه اسمعه اصلا لماذا اتابعه اساسا يعني غاوي اسمع شتيمتي بودني لا انا مش سامعه طب خلاص ما سمعتوش يجي واحد يش- يروح جايب لي اللي انا ما سمعتوش وعرضه على الناس وهتسمعوه بقى وتسمعوا الرد بقى الحياني عليه ونحن في غنى عن هذا ايضا لماذا نشغل الناس بهذا لماذا نشغل الناس بهذا نشغل الناس بتعليم الدين الناس فقدت كثيرا جدا في غضون هذه السنوات الأخيرة من بعد الثورة رجعنا في العلم والدين درجات درجات وصرنا مستسلمين للطعن ما هو اللي بيشتمك ده عايز عايزك ترد عليه عشان يعمل مادة الحلقة القادمة من ردك أنت ردك أنت عليه دوت هيبقى هو المادة للحلقة التي بعدها فأنت كده بتشغله لكن لكن لو أنت بقى طنشت خالص واشتم يا عم واشتم يا بتلزق لو انا زي ما انت ما تقول كده يبقى انا فعلا استاهل اللي يجرالي ولو انا ما كنتش كده فلا يضرني ما تقول اشتم براحتك براحتك خالص واعطيته ظهري وانشغلت بالبناء بناء نفسي وبناء امتي و- وارساخ المبادئ الحقه وحميت سمع الناس وابصارهم من هذا الغثاء البارد هو هيشتم تاني هيقول لك ده مش مش مش بحسه الناس دي الناس دي جسم اجسامها منحسه بشتم فيه وما بردش فهيزهق ويشوف حد تاني يشتمه يرد عليه لكن هذا الالتفات ده التفات الذي يحدث هذا التفات عن الطريق هذا الالتفات يعطل يعطل ويمكن من العدو من- للعدو فيك فإن الكلب كما يقولون أسرع من الل- من من الثعلب أسرع من الثعلب بكتير أو الثعلب أسرع من الكلب الثعلب أسرع من الكلب لكن الكلب إذا جرى وراءه وصار ينبحه الثعلب قلبه ضعيف فبيقعد يبص ويقول له انت بتقول ايه؟ انت قصدك ايه يعني؟ يقول له انا هموتك انا هج- هجيبك يعني هجيبك يقول له بجد؟ ده انا اسرع منك يقول له هجيبك برضه خد بالك؟ فيقعد يفته في عضدك وي- ويكسر مقاديفه ويخفض من روحه المعنويه في الاخر يروح جايبه فعلا من دماغه فالكلب يقول انا كده كده اروح منه فين ده شكله عفريت وبيعرف يجيبني وكده و... لا يا عم سلم احسن انا اجري في الاخر اتمسك طب ما انا اتمسك وخلاص من دلوقتي يروح مسلم نفسه الكلب ال- ال- الثعلب فهو نفس نفس المنهج يقعد ينبحك تقعد تبص له ها طب انا هرد عليك ده الراجل ده مش مش كويس رد تاني وثالث ورابع ونقعد بقى نرد على بعض وينسى الناس القضيه الاصليه وينشغلون بالرد ثم بقى نصير متخصصين في السب لان احنا بقينا شايفين ان أ- أ- أ- انجع الرد انك تشتمه زي ما بيشتمك فتنظر في المنتديات وفي الفيسبوك وفي ال- وفي الانترنت وحتى في المجالس الخاصه تراها كلها تحولت لشتم وسب وتخوين وكلام فارغ بلا سبب ايه الداعي ما الخلاف عمره ما كان ده طريقه اي خلاف في الدنيا لا يخلو ان يكون احد امرين اما خلافا سائغا او خلاف غير سائغ في خلاف سائغ وخلاف غير سائغ خلاف غير السائغ ان انا اقول لك الارض فوق والسماء تحت تقول لا انت اكيد مجنون بقى مش بتكلم معاك خالص وده يقتضي المقاطعه مش هكلمك تتكلم فيه واحد بيقول لك النبي ليس رسول الله انت لو انت راجل من اهل العلم اه ناظره بقواعد المناظره لو انت راجل عام يقول له متشكرين جدا جزاك الله خيرا الذي عرفه انه رسول الله لو انت عايز حد يناقشك اذهب للشيخ فلان يكل- يتكلم معاه بينك وبينه بعيد عني مش عايز اعرفكم انتوا الاثنين ده الخلاف غير السائغ موضوع منتهي لا في مدخل للشتم ولا للسب ولا للتقبيح ولا كلام من ده برضه خالص او خلاف سائغ خلاف وجهات نظر تحتملوه الادله لو كان في ادله او هو مساله اجتهاديه بحته وما فيش فيها ادله وكل واحد يعمل عقله ويحاول يقربها لاقرب اصل ي- يقيس عليه او يبنيها عليه او كده او مسائل اجتهاديه بحته كمسائل السياسه الان واختلاف وجهات النظر ده يرى ان هو يروح هنا ده يرى ان هو يجي هنا ده يعمل كده ده يشيل كده وهذه كلها من المسائل الظنيه التي لا يقطع فيها بحق ولا بباطل لا يقطع فيها بشيء من هذا بدليل ان تلاقي الراجل منهم النهارده يقول حاجه بكره يرجع فيه وبكره يقول حاجه وبعد بعد بكره يرجع فيه ويرجع لما كان عليه قبل ايام ويدخل في غيره اجتهاد مبني على معطيات وعلى امور كثيره جدا لا تقتضي المدابره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فالخلاف السائغ خلاف لو كان خلاف في مسائل دينية وهو خلاف سائغ قال أحمد بن حنبل بكذا وقال الشافعي بكذا وقال أبو حنيفة بكذا والأمر في هذا واسع كان الرجل من أهل الاجتهاد اجتهد واختار الذي يرى أنه الصواب وإن كان مقلدا تبع مقلده راجل بيقلد الشافعي هو رجل عامي خلاص هو مع الشافعي إلى أن يثبت له أحد بالطرق الم- الم- المعروفة عند أهل العلم المقبولة عنده إن هو لا ده هنا الشافعي غلط ده أبو حنيفة هو اللي صح فينتقل عندئذ بقواعد وضوابط معروفة عند أهل العلم وهذا أيضا ليس مسار إشكال ولا ولا موضع خناقات ولا تكفير ولا تفسيق ولا شتم ولا لمز ولا حاجة خالص فمن أين يأتي اللمز ولما ليه ليه الشتم والحكم على النوايا والطعن في كل من هب ودب حتى صرنا عاملين زي فرق الكوره زي فرق الكوره انت اهلاوي ولا زملكاوي انا اهلاوي يبقى انا بقى اتمنى للزمالك الخساره وانت لو زملكاوي تتمنى لاهلي الخساره اتمنى له انه يخسر في كل موق... في كل موضع في كل م- معركه ولا مباراه ولا ما اعرفش بيسموها ايه لا ما ينفعش ده كلام فارغ المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه اخوه الاحزاب والجماعات هدر هدر انما قامت في الاصل لت- ل- ل- ل- لتحمي مكتسبات الدين قامت هذه الأحزاب ودخلوا في السياسة عشان يحافظوا على الدعوة المفروض يعني فإذا كانت الأحزاب ستهدم الدعوة فالأحزاب تحت أحذيتنا جميعا بلا استثناء لا قيمة لها تغور في ستين داهية أحزاب إيه وزفت إيه لو الأحزاب دي اللي هي قايمة ت- تحرس الدعوة هتهد الدعوة وهتضيعها فهي فهي هدر تحت أقدامنا لا نرفع بها رأسا ولا ينبغي الاشتغال بها ولا بمن فيها فاحنا نتحزب ليه حدش تحزب لحد اللي بيساعد في حزب من الاحزاب الاسلاميه او بيدعمه فده قصده مش الحزب لازم يصلح نيته لا قصده الحزب ولا رئيس الحزب ولا شيخ الحزب ولا حد هو قصده مصلحه الدين فاذا ما راى ان هذا الحزب يضر بالدين او تحزبه هذا او معاونته في هذا الحزب ودعمه من خلال الحزب سيضر بدينه هيخليه شتام او حاجه زي كده يخلع يمشي اطلع اطلع بره ارجع لج... ار- ارجع لمكانك السكه دي غلط ما تنفعش ليك خلي واحد تاني دمه بارد شويه واعصابه بقى في الثلاجه يخش السكه دي يدعم لما يشتم ما يردش ولو وما, وما يسمحش بالشتم يعني مش لازم كلنا نخش في كل حاجه ونبوظ كل حاجه لازم نفهم احنا رايحين فين لا نكون هكذا كالقطيع نقاد الى نصل الى جهنم ون- ونضيع ديننا ونفرقه اشياعا فالقصد كما قلنا من هذه الكيانات الاسلاميه التي قامت المحافظه على الدين والدعوه لو هتخليني انا ك- كراجل بادعم واحد من هذه الاحزاب اخرج عن ديني واضيع قواعدي ومبادئي انا منسحب السلام عليكم امشي امشي فورا وينصر الله تعالى بغيرك لان المصلحه انت انت كده بتضيع انت كده بتضيع وابدا بنفسك لو انت تقدر تظل في هذه الفتن وانت محافظ على دينك وتدعم من غير ان تخسر ماشي لكن هتخسر راس مالك يبقى هتتاجر في ايه لا امشي امشي فورا والزم مسجدك والزم أح... والزم وردك وحزبك حزبك اللي هو حزب القراءه يعني حزب القراءه وحزب التسبيح وحزب الاوراد الزم هذا وسيب الحزب لاهل الحزب اللي يعرفوا يدوروه ويعرفوا يحافظوا على دينهم ويحرسوا الدعوه ولا تتعصب لأحد قط ولا تأخذ عن أحد شيئا عن أحد يعني ما تنقلش عن حد كده نقلا أعمى واعرض كل ما يأتيك من قول حق أو باطل على موازين الكتاب والسنة لأن النهاردة كما هي طبيعة الأحزاب اللي في أي مكان للأسف وهذا من مضار التحزب التي نحذر منها جميعا والتي نرجو ألا تقع فيها الأحزاب الإسلامية إن كل حزب عندما يتخذ موقفا ما وياتي حزب اخر حتى لو كان خيرا منه او شرا منه وياخذ حزب وياخذ موقفا اخر يقوم الاخر بتشويه الثاني فترى التشويه على اشده وطعن بقى في النوايا وقله ديانه وحاجه عفنه عفنه يراد يقال لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه ايه النتانه دي هذه نتنه كل واحد عشان من اجل من اجل الحزب ده مش من اجل الدين والله الطعون التي تتداول الان بين هذا وذاك وتخوين هذه الجهه وتخ- واخراج هؤلاء من الدين ويدخلهم في الدين والله والله ما هذا لدين الله والله الذي لا يقسم بغيره والذي نفسي بيده ان كل هذا الطعن والتشويه من الفرق مصلح لاجل مصالح الدنيا ولاجل مصالح الاحزاب المزعومه ما فيه شيء لله اصلا والا فما لله لا يتحمل هذا الطعن وهذا التشويه من كل الاطراف ونراهم يضيعون الدين احيانا بلا نكير ثم الان يتكلمون من اجل الدين يزعمون فلازم توضع الامور في نصابها مفيش حاجه تستدعي هذا لا شيء يستدعي السب ولا الشتم ولا الطعن في الاعراض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اشرف موقف قال في اشرف موقف قال ايها الناس اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم وظنوا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس هذا يوم النحر قال ايها الناس اي شهر هذا قالوا الله ورسوله اعلم وظنوا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس هذا شهر الله الحرام مش ذا ذو الحجه قال ايها الناس اي بلد هذا قالوا الله ورسوله اعلم وظنوا انه سيسميه بغير اسمه لانه هو المفروض عارف الحاجات دي كلها قال اليس هذا بلد الله الحرام قالوا قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وإحنا كنا غايبين ما حضرناش القعدة دي وقد بلغتنا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم فالعرض زيه زي الدم زيه زي الدم بالظبط الشتم والسب والطعن في الاعراض والحكم على النوايا اصل قصده كذا وتلاقيه بيعمل كذا وهو اصلا كان عمره طول عمره كذا وده منافق وده خائن وده عميل وده مش عارف ايه وده مضيع وده ده قتل ده قتل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كم منا لا من يلغ في أعراض إخوانه وبعضهم قد يكون خيرا منه حتى تجرأ الصغار على الكبار بقينا نشوف لسه ملتزم امبارح بيطعن في قامات كبيره بدعوى انهم عملاء للجهه دي او للجهه الثانيه ما هو بقى كده كل واحد بيطلع الثاني عميل اللي مع اليمين بيطلع اهل الشمال كلهم خونه وعملاء للشمال واللي مع الشمال بيطلع اهل اليمين كلهم خونه وعملاء لليمين ويقعد لما هم خونه وعملاء بقى اما انهم منافقون او فاسقون او فجار فدماؤهم حلال واعراضهم حلال ويقعد بقى يقول للصبح ايه ده؟ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ الله الله في انفسكم، الله الله في اعراضكم، الله الله في دينكم، الله الله في اخوانكم. خافوا الله عز وجل واستقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله ليلزم كل بيته اللي خايف اللي مش قادر يتحمل القصص دي كلها يركن خالص لا يتكلم فيها اصلا ولا يسمع فيها ويلتزم بما هو فيه من الدين والصلاه ويقبل على الله ويدعوها لاهلها فان كان لابد فعل حفظ لسانه وحمى سمعه وبصره فالحساب عسير حساب عسير والناقد بصير والله لا يخفى عليه شيء يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق اسال الله عز وجل ان يصلح نفوسنا اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح احوالنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم انا نعوذ بك من فساد ذات البين اللهم انا نعوذ بك من الحالقه التي تحلق الدين نعوذ بك من فساد ذات البين نعوذ بك من فساد ذات البين اللهم الف بين قلوبنا اللهم اذهب الشيطان من بيننا اللهم اذهب الشيطان من بيننا اللهم والف بين قلوب المسلمين اللهم والف بين قلوب المسلمين وولف بين قلوب المصريين وولف بين قلوب المصريين اللهم اجمعهم على الحق اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا وكل ذلك عندنا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أصلح فساد ذات بيننا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة